بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان مؤد الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تسكن إليها على شاشتكم شاشة الرحمة والله أنا من وقت لآخر يعني تأتي مشكلات فأحاول أن أصنع منها حلقات استثنائية آه، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات استثنائية عن آه، ممارسة الزوجة للعادة السرية أو الجماع وقت البرد أو آه، كما سنتكلم ال- اليوم عن موضوعين مهمين جدا زوجة بتقول وزعلانة وحزينة أنا زوجي مات أثناء الجماع فهل في هذا دليل على سوء الخاتمة وهل يبعث زوجي على ما مات عليه سؤال فعلا يحتاج إلى جواب ومسألة أخرى في غاية الأهمية واحد أو واحدة متجوز أو متزوجة لكنه أو لكنها كان أو كانت قبل الزواج على علاقة بفتاة أو هي على علاقة بشاب وأثناء العلاقة الحميمة هو يتخيل أنه يمارسها مع هذه أو هي تتخيل أنها تمارسها مع هذا يعني حتة ال- ال- التخيلات أو ال- الأفكار أو إن أنا أقعد أسرح وأفكر وبالي يتشغل أثناء العلاقة هل هذا زنا؟ خلي بالكم هل هذا زنا؟ اللي هو بيسموه زنا الأفكار هل الفكر يعد زنا؟ فكر في ال- في ال- في العلاقات ال- والحاجات الجنسية ده هل يع- هل هذا يعد زنا؟ هو الزنا الحقيقي معروف أن التقاء الرجل بالمرأة أو العين تزني أو الأذن تزني أو اليد تزني أو الرجل تزني كل ده نص عليه الحديث فهل العقل يزني هل الأفكار في هذه الأمور يعد زنا أم لا دي حاجة مهمة صلوا على سيد الأمة صلى الله عليه وسلم خلينا في الجزء الأولاني إن الزوجة بتقول أنا زوجي مات أثناء الجماع آه، وأنا زعلانة وحزينة والله ده كان كويس ده كان بيصلي ده كان حد الناس بتحبه ده كان بيحترمني وبيحبني وما كانش بيزعلني بس أنا زعلانة على الموتة دي وعلى الخاتمة دي هل ده دليل على سوء خاتمة؟ إيه رأيكم؟ تتوقعوا إيه؟ إن هو لما يموت وهو يجامع زوجته هل في هذا دليل على سوء خاتمته؟ أم لا؟ عايز أقول حاجة وهجاوب بكل صراحة أنا أسأل أنا أنا أرد السؤال بسؤال أو أجيب على السؤال بسؤال هل ما كان يفعله زوجك حلال أم حرام؟ حلال هل ما كان يفعله زوجك طاعة أم معصية؟ طاعة هل ما كان يفعله زوجك عبادة أم معصية؟ عبادة فعبادة آه ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ربنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة يا سلام على جمال الإسلام وفي بضع أحدكم إيه صدقة حتى الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر إيه رأيكم؟ يبقى هو كان بيعمل إيه؟ كان بيعيب في نفسه كان بيعمل إيه؟ كان بيأدي حلاله كان بيعمل إيه؟ كان بيأدي طاعة ربنا سبحانه وتعالى كان بيعمل إيه؟ كان يفعل كما كان سيدنا عمر بن الخطاب يفعل إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده بدا حلالك انت في عبادة أي نعم الموقف صعب وإن هو مات وهو عريان أو جنبها لكنه مش بيعمل حاجة غلط بيعمل حاجة مشروعة شرعها الإسلام قرآن وسنة النبي قال من رغب عن سنتي فليس مني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وفي الآخر قال فأعطي كل ذي حق حقه فهو بيدي حق زوجته وبياخد هو كمان حقه حتى وإن لبدنك عليك حقا بدنك محتاج انك تفرغ شهوتك انك تطلع شهوتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ده حتى هو لو في مشكلة في العلاقة هو مش قادر يوفي ولا هي قادرة هذا من الأسباب الشرعية التي تجيز للرجل أن يطلق لو هي مقصرة في ده وهي لها أيضا إن اكتشفت أن زوجها لا يفي بحاجتها فمن حقها أن تطلب الطلاق وده سبب شرعي ليه؟ لأن هو من من من من من عوامل أو من دوافع الزواج إشباع الغريزة. إشباع الغريزة، إرضاء الشهوة، الإعفاف النفس. فأنت عاوز تعف نفسك. هتعفها إزاي لو أنت ما عملتش الحلال اللي أنت تزوجت عشانه؟ وبعدين الإمام الأوزاعي قالوا الإمام الأوزاعي ده عالم الإمام الأوزاعي ده صاحب مذهب زيه زي ابن عيينة وزيه زي الثوري وزيه زي ابن حزم وزيه زي آه، مالك وزيه زي الليث بن سعد العز بن عبد السلام عالم يشار إليه لكنه مات في الحمام هل هذا دليل على سوء خاتمته بس قبل ما تستعجل بس تتكلم اي كلام زمان كان في فرق ما بين الحمام وما بين ال- ال- الكنيف اللي هو مكان قضاء الحاجة هما كان عندهم بيفرقوا ما بين ده وما بين ده لأن عندهم الحمام هو مكان للاستحمام للاغتسال ولا تقضى فيه الحاجة ففي مكان كده ومكان كده فقالوا دخل الحمام وغاب ففتحوا عليه وجدوه قد مات أو وجدوه ميتا ده من ده الإمام الأوزاعي وهو عالم جليل فما نقدرش نقول إن دي سوء خاتمة أبدا طالما إنك مش بتأدي معصية طالما إنك بتعمل ما أ- تفعل ما أحله الله كويس طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه ياه يعني ده هيبعث هو بيجمع انت ايه رأيك هو ينفع يبعث كده والناس شايفاه كده في ارض المحشر وكده و- ويقوم كده من من قبره وبيعمل حاجه زي كده طبعا لا هي الرقاصه لو ماتت وهي بترقص هتصحى يوم القيامه في قبرها وبترقص ولابسه لابسه بدله الرقص طب ايه فهم الحديث لازم انت تفهم الحديث علشان محدش قال اللي انت بتقوله ده اه بعض العلماء قالوا انه كل واحد مات على حاجة لكن لا قالوا المعتقد يبعث كل عبد على ما مات عليه على معتقده مت مؤمنا ستبعث مؤمنا مت منافقا ستبعث منافقا مت كافرا ستبعث كافرا حتى في حديث هوت يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه شفت دي شوف, شوف بقى لما ايه لما بتعمل انت جمع وترجيح وتوفق ما بين الاحاديث وت... و... و... وتاتي بالاحاديث التي وردت في الباب تبقى كده ايه الامور واضحه انما ما تاخدليش من حته وتسيب حته فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض تقربوا الصلاه وانتم سكارى او لا تقربوا الصلاه ويقف لا يبقى اللي مات زوجها وهو يجامعها ليس فيها ليس فيه دليل على سوء خاتمة هذا أمر الأمر الثاني يبعث لا يبعث هكذا واحنا قلنا هو مات على الإيمان يبعث على الإيمان تمام طيب يبقى دي مسألة مسألة أخرى وهي تخيلات الجنسية واحد بيفكر في واحدة هو انا انا يعني مش حته انا حريص ان انا اطرق ابواب بس دي اسئله وحاجات انت لازم تخلي بالك منها والله ممكن حد يكون من اللي بيشوفني دلوقتي بيعملها ما هو ده سؤال جالي ليه لان هو يعني انا بحب واحد يا شيخ ومتجوزه واحد غير اللي انا بحبه اهلي اجبروني عليه بس دايما في بالي دايما بتخيله دايما او الواحد مثلا بعد الجواز او مشغول بحد فبيتخيل اثناء العلاقة انه مع الحد فانت واخد بالك فده حكمه ايه لو انه تخيل اثناء العلاقة مش ح... مش مش مش هستعجل الجواب بس خلي بالك لازم تعرف حاجة انه الميل الميل للمرأة هذا أنت غير مؤخذ به ركز بس معايا الميل للمرأة أنا فلانة دي آه دي ما شاء الله جميلة دي محترمة آه تاخدك كده يعني بسمتها بطباعها بأخلاقها بذوقها ببرستيجها بشياكتها آه حد كويس الميل القلبي والراحة أنت غير مؤاخذ به ايه يا شيخ أحمد ده كده بتدعو لل لا بس خلي بالك ما يتطورش بس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل الموضوع بقى يتطور وخلوة وخروجات ومش عارف ايه و... تمام يبقى مجرد الميل خلاص مفيهوش حاجة مجرد الميل دون تطور ما بعد الميل خلاص واللي هو كانت ايه حاجة عابرة كده وعدت بقى ما ما موضوع ما, ما طولش يعني. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وخلي بالك ابن مفلح يقول وليحذر العاقل إطلاق البصر عينه مفنجلة كده على كل واحدة رايحة وجاية يشوف اي واحدة تعجبه اي واحدة عاوز يكلمها اي واحدة عايز يعمل علاقة وليحذر العاقل اطلاق البصر فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه دايما الممنوع مرغوب ما انت عندك حلالك دايما شايف اللي بره والغريبة شمعة منورة اه ممكن تكون شمعة منورة وزي الفل وحاجة بس هل معقول انك كل لما تشوف واحدة تعجبك خلي بالك اللي عينه زيغة ما تكفوش عشرة انت الشرع اباح لك اربعة لو انت عينك زايغة لو كل يوم هتتعرف على واحدة لن يكفيك ليه؟ لأنك عينك زايغة كويس خلي بالك فهنا ابن مفلح في الأداب الشرعي بيقول لك وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما وبعدين يا سيدي تعال شفتها بس بره كده بلبسها بالمحزق بالملزق بالمكة بالكامل بمش عارف ايه وحاطه ولابسه وعامله و... وما تعرفش ال- من بره الله الله ومن جوه يعلم الله صح قد تكون صليطة اللسان قد تكون لا تصلي ولا تركع قد تكون تعامل أهلها معاملة أسوأ معاملة عق لأبيها وأمها آه، حد شمال حد حد ما فأنت لا تفتن فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين فأنت خلي بالك تعالوا بقى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي عند مسلم بيقول ايه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها, زناه زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام علشان تخلي بالك هناك زنا حقيقي وزنا مجازي الزنا الحقيقي خلاص خلا رجل بامرأة وفعل معها والله جات لي مشكلة من كام يوم صعبة أوي أوي أوي أوي أوي ربما أشرت إليها قبل ذلك فتاة تعرفت على شاب في الجامعة ثم حملت منه فقالت لي يا شيخ أهلي لو عرفوا هيقطعوني فين الواد اللي حبك طار يبقى ما كانش بيحبك ده هو كان عايز يصل لحاجة وصل لها وخلاص فص ملح وداب عشان دايما بنقول لبناتنا خلي بالكوا بلاش بلاش حد يضحك عليكم اوعى تصدقي انه بيحبك لو بيحبك هيجي على باب بيتك يخبط عليكي لو بيحبك هيطلب ايدك من ابوك او من امك او من اهلك او من خالك او من اخوك وقت البيوت ها كملوا كده مين اللي هيكمل وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون البنت حملت من الولد الواد فين ملوش وجود عايزة تنزل الولد الكارثة اللي جاية ذهبت إلى الطبيب للإجهاض وبطنها بتقول لي بطني بتكبر قال لها الطبيب إجهاض الجنين خطر على حياتك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وابعثنا مستورين يا رب صعب صح يعني هي عايزة تتخلص من الجنين عشان تستر على نفسها الدكتور بيقول لها خطر على حياتك الواد هينزل ده معرض انك تموتي يا رب سلم يا رب يا رب احفظ بناتنا يا رب يا رب يا رب فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما السمع والاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه تعالوا لابن الإمام النووي بيشرح ده بيقول كلام ده كل ده انا ب- بوصلك ان انا عايز اقول لك الذي يتخيل او قاعد مثلا بلاش متزوج شاب كده وقاعد و- و- و- وقاعد يفكر في الحاجات دي انه كانه مع بنت او كانه مع واحده شافها او عجبته او او او او و- وسرح تخيل احنا قلنا انك تسترسل وتتمادى وتسرح وتأتيك خيالات وتفكير طويل في هذا بس ده, ده زنا لكن زنا مجازي ده مش كلامي ده كلام العلماء هقوله لكم دلوقتي الإمام النووي يقول إيه معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ده زنا حقيقي ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا أو ما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس وبعد كده يقول لك ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب أو بالفكر بالقلب كل هذه أنواع من الزنا المجازي ده زنا إيه؟ مجازي يبقى أنت لو قاعد وسرحت في واحدة كأنك تمارس معها العلاقة هذا زنا قد تمزي تمزي يعني تنزل المذي الذي ينزل عند الشهوة وقد تمني تمني يعني تنزل مني أو يدفعك للعادة السرية فأنت عايز ما شهوتك قامت وصارت فأنت عايز تهديها تعمل لازم تعمل حاجة مش بقول لك انك لازم يعني انت انت اللي فتحت لنفسك المجال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر خلي بالك يبقى انت لو ما انتش متزوج وبتسرح في الحاجات ديت وبتجيلك خيالات هذا زنا مجازي طب انا لو متزوج وبتخيل مع زوجتي واحدة هذا زنا مجازي فلا تفتح لنفسك هذا الباب ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح يقول بيقول ايه وفيه دلالة او دلالة على الحديث اللي احنا قلناه اللي فات كتب على ابن ادم نصيب ونزل على ان التمني إذا استقر في الباطن وأصر صاحبه عليه ولم يدفعه يسمى زنا التمني يعني أنا نفسي أعمل حاجة استقر في الباطن وأصر صاحبه عليه ولم يدفعه مش قادر ان هو يقاوم ولا يبطل تفكير يسمى زنا فيكون معصية ويترتب عليه عقوبة ولو لم يعمل فتأمل يبقى أنا إيه شغال سرحان بفكر عمال مش مبطل تمادي قال لك ده يسمى زنا كويس ابن مفلح بقى في الآداب الشرعية ليه كلام طيب في الموضوع ده برضه يقول وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أنه شوف العلماء تكلموا عن ده سبحان الله علشان برضه أنا لما أقول لك حاجة أو لما أتكلم في حاجة ما, ما تقولش يعني ما ليه ومش ليه و- وبيه وتيه و... اهو كلام علماء والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديثه وشرحه الإمام النووي واتكلم عن القارئ وأدي الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية آه، هيتكلم بيقول إيه ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أنه لو استحضر عند جماع اسمع اسمع اسمع اسمع لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم يبقى اللي بيسترسل وبيتخيل بتجيله إيحاءات وبيفكر آثم ولا مش آثم آثم لو موضوع عابر عجبته حد واحدة ومش عارف ايه والموضوع كده مجرد الاعجاب وخلاص انت غير مؤخذ به شوف شرع شرعنا الجميل وديننا ال- السمح اليسير السهل آه، ليه لانك انت ده انت ليك ليه- عندك قلب فالقلب ده مشاعر واحاسيس وعواطف وتعلق و... آه، يعني خدت بالك لكن الموضوع بقى انك تفكر فيها جنسيا وتتخيلها وت- وكانك في علاقه كامله و- و- وتقعد بقى نص ساعه وساعه وشغال قالوا كما قال لو استحضر ده متزوج او غير متزوج غير متزوج وبتتخيل ده انت اثم تتخيل ده اثناء العلاقه مع زوجتك انت اثم اهو بيقول لك لو استحضر عند جماع زوجته صوره اجنبيه محرمه ياثم فاقطع الباب عن نفسك والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح بس ولا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه إيه يأمر بالفحشاء والمنكر هكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى احنا اتكلمنا في موضوع مهم من النهاردة دي برضو كانت أسئلة بنحاول إن احنا نطرحها على حضراتكم ونجيب عليها علشان اللي بيقع فيها يخلي باله ويتوب عنها ويعرف إن اللي بيعمله خطأ وعلشان يبقى أنت آه، دينك ما تركش حاجة ما فرطنا في الكتاب من شيء لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وبينها قرآننا أو سنة نبينا أو فهوم علمائنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم أمين أي حد عنده أي مشكلة عنده أي استفسار عنده أي حاجة في حياته الزوجية أهلا وسهلا إما عبر صفحة القناة على الفيسبوك قناة الرحمة أو في تعليق على الحلقة على اليوتيوب وعبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك أحمد علوان أهلا وسهلا بحضراتكم أي وقت في الختام عايز أقول لكم كلكم إني في الله أحبكم أشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من آياته أن خلق